يا سعادة خبريني وين أرضك يا سعادة أطلب الصبر يجيني يا حلم طول بعادة
خبريني وين أرضك يا سعادة أطلب الصبر يجري يا حلم طول بعادة
الله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله ويعني هي الآن في هذا الوسط أو مع هذه المجموعة من أصدق ما تكون أنني فعلا أحبكم في الله والله يعني إيه يعني إيه والله العظيم أنا بحبكم في الله فيعني إيه ال- فأنتم أحبابي وأصحابي وإخواني وأبنائي فأحب أن أقول لإخواني وأحبتي آه، آه، مش عارف يعني عايز أخص آه، رواد موقع الربانية بشيء عايز أخصهم باسم يعني أحبابي آه، رواد موقع الربانية أنا أحبكم في الله وكنا في سنة من بعد الحج في العام الفائت إلى الحج هذا العام نتكلم عن سر السعادة في حلقات منفصلة متباعدة آه، على مدار السنة وصلتكم أظنها في عشر حلقات ثم أرجو أن تكون هذه عشرا أخرى جديدة مجددة بعد الحج في استكمال موضوع الرضا اللهم رضنا وارض عنا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله ولا شك أن هذا العنصر الجديدة السادسة والخمسين عنصر مهم وخطير في الستين عنصرا ونبدأ به وأسأل الله جل- عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والانتفاع بالعمل آمين يقول ابن القيم عليه رحمة الله السادس والخمسون أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها الله الله كلام أحلم الفل الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه مش عارف ينفع اقول ولا ما ينفعش لكن آه، آه، قلتها لكثير من اخواننا ان من تجاربي الشخصيه في هذه المساله في الدعوه وغيرها ان فعلا الانسان آه، حين اترك الاختيار واترك التدبير وارضى بالقضاء يكون هو احسن الاحوال بحيث انني لو اخترت لنفسي لم يحصل هذا النفع ولا هذه المصلحة لو كنت اخترت لنفسي يعني آه، بقول دائما أن الله عز وجل ينقل خطانا في الدعوة وأنا كان نفسي قبل ما أموت اكتب حاجة اسمها قصة الدعوة ابتداء من سقوط الخلافة ونشأة الإخوان الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله وغيره إلى الآن طبعا مع بداية الدعوة السلفية ووصولها إلى الآن إلى فين هذا المس... هذه المسألة تحتاج فعلا أن تكتب ليأتي كل من بعدنا فيبني على ما سبق لا يبدأ من الأول يستفيد من الخبرات لكن يبدو أنني لست من أهلها ف... فليقيض الله لها من شاء أن يفعلها إن شاء الله قصة هذه الدعوة أنا بقول إيه, إيه أننا في الدعوة في البداية إيه يعني هي هتبقى مسألة شخصية زي بعض نخليها مش مسألة تجربة شخصية يعني حين آآ آآ بدأت هذا الطريق طريق الدعوة في البداية تخطفتني أيد كثيرة أنا شأنا في بيت كان والدي الله يرحمه رحمة واسعة وخالي مؤسسين جمعية الشرعية في المعتمدية مؤسسين فرع ومؤسسين الجمعية أصلا كان جدي عليه رحمة الله فطالعين في بيت جمعية شرعية بيت دعوة وبيت طلب علم وبيت حب للعلم وللدعوة وكان الوالد يخطب ويعطي دروس بصفة مستمرة الشاهد ايه ان لما الانسان بدأ بقى اتخرجت من المعلمين وهنشق طريق الدعوة هنشق طريق الدعوة فبدأ اتجاه واثنين وثلاثة ورايح وجاي وبعدين ربنا اكرم في النهاية انا يعني غض الطرف عن هذه المرحلة لحد سنة 82 لما سافرنا 81 لما سافرنا السعودية فضل الله عز وجل تفتحت العين فعلا كأن الانسان بيقول ايه يا هو ده اللي بدور عليه هو ده بقى اللي انا عايزه وقصة من السفر السعودية يعني سبحان الله جاءني صديق لي اسمه اسمه عاطف بالليل عاطف شرف الدين ده من اخواني اللي انا محتفظ بيهم الى الان في, في الاخوة والصداقة يعني فالشاهد ان هو جاني بالليل كان سنة 81 وقال لي انت تعرف فندق المعلمين قلت له اه اعرفه وانا مدرس انا كنت هو زملاء فقال لي روح هناك دلوقتي هتمضي عقد السفر السعودي دلوقتي قال لي دلوقتي فركبت العجله كان عندي عجله وتوكلنا على الله رحنا هلكنا ركبنا العجله تحت الفندق من المعتمديه وطلعنا فوق الراجل قال امضي هنا امضي قال لي عقد السفر السعودي قلت كده قال كده امضي طب اقرا قال يا عم امضي بس وبعدين ربنا يفرج مضيت وصباح المره تاني يوم الراجل ادانا تذاكر السفر ومشي وخدنا تذاكر السفر وسافرنا بفضل الله عز وجل بعد اسبوع اللهم لك الحمد والشكر الشاهد لما سافرت ونزلنا هناك على المدرسه ربنا اكرمنا اخر كرم في قضيه العلم الشرعي في دراسه بقى العقيده والفقه والتفسير والسيره والأصول والمصطلح والقرآن وخدت أول إجازة في القرآن في حياتي في خلال سنة الحفظ والتسميع حاجة عجيبة لأن كان نهم زي ما كده يعني التدبير ده أنا ما كنتش في دماغي إن أنا أسافر السعودية إطلاقا ولا كان يخطر بالي ولا بدور على سفر أصلا ليه لأن أنا أبويا كان يقول لي كده يا ابني اللي بيسافر يسافر عشان يعمل إيه يبني شقة ويتجوز أنت عندك شقة ومتجوز ومخلف هتسافر ليه او انا ما كانش بيجي سيره السفر يعني او كان الكلام في البيت كده فسبحان الله العظيم تدبير ربنا سبحانه وتعالى انا اقصد ايه بقى شوف بقى الرضا بالاختيار وبعدين ربنا كرم وقعدنا هناك الخمس سنوات ونزلنا المعتمديه المسجد بتاع الوالد بدات البدايه البسيطه في الدعوه اشرح الجلسه في القران كده من اول قل اعوذ برب الناس كان كل اعوذ برب الفلق كل والله احد اول مجلس كان قاعد لي ثلاثه ابويا وخالي والشيخ عبد اللطيف اللي هو خادم المسجد بس قرينا كل اعوذ برب الناس واتكلمنا فيها شويه ومشينا كان المجلس يوم الثلاث من كل اسبوع تاني ثلاث زادوا شويه بقوا خمسه العمليه كبرت بدأنا بقى بفضل الله عز وجل هدينا المسجد وبنيناه وبنينا مدرسه فوق المسجد الشغل الدعوي خمس سنوات لسنة 90 فوجئت سنة 90 الشيخ أبو الأشبال الزهيري جاني البيت في قال لي احنا عايزينك تيجي تخطب الجمعة في مسجد الرحمة في الهرم قلت له أنا قال لي قلت له ليه هل تيجي تخطب الجمعة إن شاء الله الجمعة الجاية خطبتك يلا السلام عليكم والله بهذه الطريقة يعني ما حصل نوع تفاهم ولا كنت أري- رأيت الشيخ أبو الأشبال ده قبل كده في حياتي إزاي عرفني وإزاي جالي البيت وعرف السكة وسمع عني وده فعلا الخطبة اللي بعديها رحت قالوا عندنا الخطبة والدرس يوم الجمعة بالليل بعد المغرب من المغرب للعشاء اديت الدرس كان في فن الدعوة بعد خمس سنوات كنت في المعتمدية فقط شرحنا فيها كتاب سبل السلام وكتاب نيل الأوطار في الفقه وكتاب آه، فتح المجيد ودخلنا في معارج القبول في ال- العقيدة وجزء من العقيدة الطحوية آه، طبعا كان كان في شغل كثير اقصد ايه برضو النقله دي ما دبرتها ولا بحثت عنها بعد سنه من الشغل 89 ل 90 نص 90 آه، تحس انك انت فقدت حاجه في حاجه ناقصه في ايه في وسط بقى ال- طبعا مسجد الرحمه فتح بقى ايه في قولة في عابدين وفي امبابة وفي بدأت المحافظات بقى تروح اسكندرية وتروح طنطا وتروح وفت... لا الفتح جه مرحلة بع- مت- بعدها متأخرة يعني الشاهد ايه ان في حاجة في ايه افتقدت حاجة اللي هي بقى السكينة في الحياة والهدوء والقرب من ربنا فقررت ان اسافر السعودية وفعلا رجعت سافرت تاني سنة 90 و كتبت وصيتي وخدت الحاجة معلقة معايا وكتبت وصيتي ان انا اذا مت ادفن في السعودية وما ارجعش مصر تاني ابدا وقعدت فعلا فيها هناك سنة او قريبا من السنة اللي هي كان فيها بقى ال- الشيخ- زيارة الشيخ ابن عثيمين وقعدت عنده ست شهور آه، أخدت عنه آه، الكتاب في الفقه وكان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عايش ساعتها وقلت له يا شيخ دلوقتي آه، أرجع مصر ولا أعيش هنا قال لي أعيش هنا لما قلت له مش كده قلت له الدعوة الإخوة بيبعتوا لي يقولوا لي الدعوة هتضيع والدعوة اللي أنت سايبها فقال لي بالحرف الواحد النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك الدعوة ولم تضع الدعوة فأنت مش هتضيع الدعوة اقعد الشيخ ابن عثيمين قال لي لا لازم تروح يجب عليك انك انت تعود والكلام ده كان مسجل لا ادري الشريط ده فين آه، لو لو نقبنا عنه في الاشرطه اللي عندك هنلاقيها آه، تلاقي لقاء مع الشيخ ابن عثيمين سجلته معاه يجي نص ساعه آه، اسئله منها هذا السؤال أرجع ولا أرجعش قال يجب أن ترجع لأن الناس إذا تفلتوا من الدعوة سيسيء الناس الظن في الدعوة يقولوا لو الدعوة فيها خير ما كانش دول سابوها فيجب عليك أنك ترجع يجب يعني إيه، نأثم بخلافي ألتأثم بخلافي وقابلني الشيخ سعيد عبد العظيم في الح- في في مكة في الكعبة في حج هذا العام سنة 90 وقال لي ورب هذه الكعبة أنت آثم يجب أنك ترجع فرجعت برضه زبول كده ايه م- م- مش مش بدبر بنفسي ولا برتب لنفسي وانما الانسان سايب نفسه كده ربنا يسوقه وفعلا بدا بقى بعد 91 92 بقى ال 93 94 95 كانت قمه الانتشار الدعوي وال و- و- والبلاء بالشهره نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص انا بقول ان السفره دي كانت برضو احد دوافعها اللي خلاني سافرت آه، قلت لكم ان افتقدت حاجه اللي هي بقى ايه العباده والعباده العباده اللي هي قاعد كده بي بيستغفر يقوم يشد كده في ألف في القعدة آه، قاعد يقرا في المصحف كده يشد كده في العشر أجزاء في القعدة آه، يشد كده في الركعات ال- ال- الكلام ده افتقدته بقى نتيجة ما انت كل يوم بتحضر درس وكل يوم بتحضر خطبه وكل يوم رايح مسافر آه، محافظه ومشغله فلما اشتكيت الكلام ده لل- لل- للشيخ ابن عثيمين قال لي ما هو ينبغي على الانسان ان يخالف نفسه يعني يخالف حظ نفسه يعني انت لما تشتغل في الدعوه وانت كاره افضل لك هذا احسن لك الأفضل لك أنك تعمل العمل وأنت مضطر إليه لا تعمله لنفسك وإنما تعمله مضطر لله جل جلاله لكن هي الآفة فيا برضو شخصيا أن أنا بحب الدعوة يعني بحب الناس وبحب آه، هداية أسأل الله أن يستعملنا لنصرة الدين فحصلت النقلة بعد سنة 95 آه، شريط كي لماذا لا تصلي آه، شريط لماذا لا تصلي آه، قصته برضو ان انا كنت رايح المسجد الفتح في المعادي وكان معايا الوالد عليه رحمة الله قال لي هتتكلم في ايه النهاردة قلت له والله يعني كأنه لما قال لي هتتكلم في ايه آه، حسيت ان انا لو قلت له اتكسف اقول آه، قلت له ها- ها، يعني مش عارف انا اتكلم في موضوع الصلاة وان كنت اظن ان المفروض ما اتكلمش فيه ولا ايه رأي حضرتك انا بقول لوالدي كده يعني الشريط بتاع الشيخ محمد حسان في موضوع ترك الصلاة كفاية قوي بس انا كنت رايح انا اتكلم فيه ايه رأيك ما اتكلمش فيه النهارده قال لي لا بالعكس اتكلم يمكن ربنا يفتح عليك بحاجة جديدة اتكلم يعني قال لي توكل على الله توكلنا على الله وفعلا زي ما بقول كده تكلمت وانا مش آه، يعني آه، آه، فعلا احيانا بيبقى الامر لما انت بتتكلم وانت م- م- يعني مش ايه آه، خايف ومش حابب الموضوع ده فيا رب آه، آه، استرها معايا يعني آه، افضل الخطب اللي ما تبقاش فيه ورقه في جيبك وانا محضر افضل الخطب اللي هي تبقى الانسان يا رب استر يا رب يا رب يطلع الكلام بقى فيما يرضيك يا رب يا رب آه، اجري على لساني ما تحب ان تسمع عبادك يبقى الانسان آه، مزنوق ومتجرد وخايف كده تطلع احسن حاجه اما لما يبقى الواحد محضر وجايب الورق معاه بقى ومظبط وهيقرا ومذاكر و- ومحشي بالاحمر والاخضر حوالين الكلام آه، في الاخر تطلع كلام برضو ايه خايب يعني مش مش اللي هو الشاهد آه، آه، فعلا الواد اسامه بعد ما خلصنا الدرس قال لي ده هيبقى قنبله فسبحان الله العظيم آه، في اول اسبوع فعلا آه، توزع من الشريط آه، في اول اسبوع آه، ما يقرب من 100 الف شريط في اول اسبوع من من الاثنين للاثنين كان درس الفتح يوم الاثنين سبحان الله العظيم آه، في كل المحافظات فجاه وقالوا ان الشريط ده كسر الحاجز النفسي بين عامة الناس والأشرطة الإسلامية الناس ما كانوش بيسمعوا أشرطة بعد ما سمعوا الشريط ده بدأوا إيه يسألوا بقى على الأشرطة ويدوروا على الأشرطة ويتابعوا الأشرطة هو ده اللي أنا بقول بقى إن الأشرطة إحنا ما خططنا لهاش ولا دبرنا لها ولا آه، رتبنا لها آه، وإنما جت كده من عند ربنا سبحانه وتعالى هي دي هي دي قضيه انك انت سايب نفسك كده لربنا سبحانه وتعالى ربنا فتح لنا المحافظات بداوا يزنقوا لا السلا- الدعاة السلفيين لا يتحركون خارج محافظاتهم فربنا فتح الاشرطه آه، قفلت الاشرطه آه، بدا ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا بقى بدانا السفر في الوقت ده من 95 ل 2000 ل 2001 آه، اوروبا سافرت امريكا وسافرت سويسرا سافرت السويد وسافرت آه، هولندا ومعظم الدول الأوروبية آه، سافرتها وعملنا فيها مؤتمرات وأسبانيا كان ليا ثلاث مرات سنويا أمريكا ثلاث مرات سنويا أو أربع مرات في أمريكا آه، بدأ في الت- توسع آه، برضو نقلة بدأت 2001 طبعا بعد أحداث ال 2000 أحداث ال- اللي حصلت ديك البرجين قفلت و- واتزنقت ربنا سبحانه وتعالى فتح فيها في دول الخليج وكان موجودة بقى قبل كده بس بدأت أحسن في- في مرحلة أحسن في الشارقة وبعدين آه، قطر والكويت آه، البحرين آه، ب- بتوسع بدأ برضو الأمر ده يلم آه، وضعه شوية ربنا فتح لنا التلفزيون برضو مسألة التلفزيون ما كانش آه، ترتيبنا ولا تدبيرنا ولا ولا خطتنا ان احنا نعمل تلفزيون ولا نعمل قناه ده القصه بدات في البدايه برجل اسمه خالد المنصور من الرياض راجل طيب جه قال انا عايز اعمل قناه تلفزيونيه اسلاميه اسمها قناه خير اعملها ازاي فقالوا له روح هيئه الاستثمار واعمل شركه و- وبعد كده ال- مدينه الانتاج الاعلامي اجر موقع و- وابدا اشتغل فراح لمدينه الانتاج الاعلامي قال لهم عايز اعمل قناه قالوا له طب اعمل شركه قال لهم طيب ان شاء الله انا هعمل شركه بس اجروا لي المكان ادوا له المكان وجهز المكان وطلعنا هوا ولسه الاوراق برضو كانت الايه آه، لسه ما اتعملتش يعني ست شهور قناة خير عملت ضجة قلبان في في العالم الإسلامي اشتغلنا ست شهور بس تقريبا بعد ست شهور بدأوا يفوقوا فين الورق؟ ما فيش ورق قالوا تقفلوها فقفلوها بدأ قناة الناس كانت قناة معمولة آه، الناس للناس ما هياش عشان حد يتكلم فيها وإنما كانوا عاملينها عشان كده كان الفك- فكر قناة الناس آه، هي تبع قناة الخليجية اللي هي قناة الخليجية كانت قناة أغاني ومزيكا وكليبات فالناس دي عبارة عن واحد عنده فرح يروحوا يصوروا الفرح ويدفع 5000 جنيه ويذيعوه له في قناة الناس واحد عنده عيد ميلاد يروحوا يصوروا له عيد الميلاد واحد عنده ماتش كورة يصوروا له ماتش الكورة ويذيعوه ويدفع وهكذا بتاع الناس فلقوها ما بتشافش وبدا ما حدش بقى بي- بيدفع ويودي طب نجيب فيها شيخين يمشوا الموضوع شويه آه، فجم كلمونا وكلموا الشيخ محمد حسان ايه قناه الناس احنا قناه عايزين نعمل دين يعني فسجلنا لهم وسافرنا وسجلت لهم 30 حلقه اللي هم كان اسمهم اسرار المحبين اسرار المحبين في رمضان سافرنا رمضان ورجعنا بعد رمضان الناس بقى ايه ايه يا عم اللي انت سج... إيه ده قناه الناس دي كلها رقص ومزيكا ونسوان زي انت بتعمل كده قلت تبنا الى الله قولي قلت لهم انتوا بتضحكوا عليا تقولوا قناه دينيه وانتوا مش قناه دينيه قلت لهم احنا عايزين نتوب ساعدنا الشغل التلفزيون بقى قلت لهم لا ساعدكم ولا لي دعوه بكم لحد الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا هو اللي اقسم عليا لا اروح لهم بدانا نروح ونقدم رجل لاخر رجل لحد ما ربنا كرم وانتقلنا بقناه الناس نقله وبدات طفره القنوات انا بقول ايه ان نقل الدعوه ان احنا كنا في مسجد الرحمه يقفل مسجد الرحمه يفتح قولة يقفل قولة يفتح قبيلة يقفل قبيلة يفتح الرحمة المهداة في- في الأميرية يقفل الرحمة المهداة وهكذا يعني إيه إيه، هو ربنا اللي مشيها كده وإحنا عشان كده الفترات اللي كنا بنبقى قاعدين فيها ممنوع ممنوع انك تتكلم ممنوع تروح مساجد تبقى قاعد وراضي ليه ما الفترة دي محتاج فيها بقى ايه صلة الارحام وبر الوالدين ومراجعة الكتب ومتابعة الاشرطة والمذاكرة شوية والعبادة اللي انت افتقدتها في مراحل فهي هي دي قضية الرضا اللي انا عايز اتكلم عنها بقى ان ان لما ربنا بيقفل الباب ده خلاص حاضر يفتح اه قوي وهكذا آه، تقفل تفتح آه، انا راضي انا في غايه الرضا انا رامي نفسي كده اهو وانت يا رب آه، شيلني ومشيني وانا همشي زي ما تمشيني يعني مش عايز احكي القصه ديك لان هيضحكوا علينا ال- الاخوه السلفيين آه، ان احيانا ايه كنت آه، في- في وقت من الاوقات آه، وانا قاعد في البيت كده ما- ما فيش حاجه بقى فيجي ضغط نفسي عليا اخرج طب هروح فين؟ اخرج فاقوم انزل اركب العربيه واخرج وامشي ط- طب اروح فين؟ اه ماشي آه، آه، اروح فين؟ حد حد طب يقول لي اروح فين؟ لحد مثلا ما الاقي نفسي عند الشيخ سيد الضرير الله يكرمه الشيخ سيد- الراجل الطيب بتاعنا هو هي كده يعني ايه ما تضحكوش عليا يعني بس احيانا تبقى ايه آه، هو ربنا مشيك كده امشي كده حاضر امشي, امشي كده حاضر آه، انا بس مشيني وانا امشي هي دي بس قضيه لما تستسلم وترضى لربنا سبحانه وتعالى فاذا فرغ العبد آه، قلبه من آه، الهم والغم انما يكون هذا بالرضا السادس والخمسون يأتيكم المرة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله